كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، عارفين والله أحبابي سبحان الله آه، الكلمة دي أنا بكررها في كل درس أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته وسبحان الله الكلمة دي إيه، بقولها في كل درس سواء في الت- في التلفزيون أو في المساجد أو كده وخلتني في يوم من الأيام وقفت مع نفسي وقفة هو إحنا لا بلاش إحنا أنا هو أنت أصلا أهل إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة والسؤال ده بصراحة يعني بصراحة يعني كسر قلب الواحد جدا هل فعلا الإنسان مننا أهل إن ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة هل الإنسان مننا آه، له من العمل الصالح ما به يدخل الجنة ولا أنا أنا مجرد دعي إحنا بندعي وخلاص عارفين يا جماعة آه، كل مكان في الكون منزلته عالية قوي بيحط للي عايزين يخشوا المكان ده شروط يعني مثلا اللي عايز يخش يخش كليه الطب هل شفت في يوم من الايام واحد عنده مثلا 60 70 في ال- جاب 60 70% في الثانويه العامه دخل كليه طب الكل يقول طبعا لا ليه لان كليه الطب لان مكانتها عاليه قوي حطت لنفسها شروط على راس هذه الشروط ان لازم اللي يخش كليه الطب يكون على الاقل معاه 98 او 99% من نتيجه الثانويه العامه صح لان هي مكانها عاليه قوي نفس الكلام لو احنا عندنا شركه كبيره جدا جدا جدا رواتبها عاليه قوي قوي قوي وشركه زي ما هما بيقولوا شركه انترناشونال شركه عالميه هل يا ترى اي حد بيخش الشركه دي لا طبعا لان الشركه دي لان مكانتها عاليه قوي حاطه لنفسها شروط لازم اللي يخش يكون مثلا على الاقل يكون جايب امتياز في الكليه بتاعته يكون معاه مش عارف دوره في التسويق دوره في الاداره دوره مش عارف ايه الى اخره صح لان هي شركه عاليه قوي لو عندنا النهارده عيله عاليه جدا جدا جدا جدا بمفهوم الدنيا عيله عاليه جدا جدا جدا جدا ثراء ومستوى اجتماعي ومستوى علمي عندهم بنت وعايزين يزوجوها هل يا ترى هيزوجوها لاي انسان كده لا ده هم هيحطوا شروط ده اللي يتقدم لبنتنا لازم يكون على الاقل دكتور لازم يكون آه، عنده مش عارف ايه ومن عيله ايه وكده ليه لان بنتهم غاليه قوي هل في ظنكم ان الجنة بقى وهي منزلة عالية جدا جدا هي سلعة الله الغالية اي حد هيخشها اي حد داعي يقول انا انا هخش الجنة كده وخلاص زي ما كثير من الشباب بيقولوا سهل علينا نخش الجنة وكده ما اظنش ما اظنش واللي يرجع فينا القرآن أحبابي هيجد دايما أن ربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم عن الجنة إما أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ناس عملوا عمل معين فاستحقوا به دخول الجنة زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات وفيها ربنا وصف الجنة اللي استحقها هؤلاء اللي أخرجوا الطعام للمسكين واليتيم والأسير رغم أن هم في أشد الحاجة لهذا الطعام وإما ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ان الجنة دي اللي عايز يخشها لابد ان يكون له صفات وده درس النهاردة دي وقفة النهاردة اللي تكون وقفة مصارحة انا بصرح فيها نفسي واسأل فيها نفسي هل فعلا انا استحق ان انا اخش الجنة ويا ترى اذا كانت كلية الطب وضع لنفسها شروط هي الجنة اللي يخشها لابد ان يكون في شروط له شروط طبعا تعالوا مع بعض نسمع الايات بس بالله عليكم تعالوا نسمعها مع بعض بقلوبنا مش بودنا عايزين نسمع الآيات كده يعني عارف زي ما كان النبي كان بيقول لابن مسعود اقرأ علي فيقول له يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل فيقول إنني لا أشتهي أن أسمعه من غيري تعالوا مع بعض نسمع الآيات دي بس بالله عليك آه، غمض عينيك كده و- وعيش مع الآيات بقلبك قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد تيجوا نسمعها تاني تيجوا نسمعها تاني ونعيشها كده برضه بقلوبنا وهسألكم سؤال علشان من خلال الآيات نبدأ نجاوب برضه في قلوبنا من جوه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في هذه الآيات أربع صفات للي هيستحقوا فعلا دخول الجنة تعالوا نسمع الآيات تاني وبعد كده نبدأ نتكلم عن الناس اللي مؤهلة عندها فعلا شروط القبول لدخول الجنة قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أربع صفات ربنا سبحانه وتعالى جعلهم من الأسباب المؤهلة لدخول الجنة قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة أزلفت بمعنى زينت كما قال بعض أهل التفسير زينت بمعنى قربت وقربت دي لما الواحد يعيش معاها كده يسأل نفسه يا ترى هي تقرب لهم امتى هل تقرب منهم في الدنيا ولا في الآخرة في قبورهم ولا يوم القيامة واللي يدقق في الأحاديث والآيات يجد أن ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم قرب الجنة للمتقين في الدنيا وفي قبورهم ويوم القيامة قربها لهم في الدنيا حتى إن بعضهم لا يتشمم ريحها في الدنيا كما حدث ذلك مع أنس بن النضر حديثه طبعا في الصحيح لما قال لسعد يوم غزوة أحد يا سعد آه لريح الجنة واه لريح الجنة إنني لأجد ريح الجنة دون أحد وحضرتك وحضرتك أكيد في يوم من الأيام الحالة الإيمانية عندنا علت جدا جدا جدا فاستشعر الواحد منا أنه فعلا كأنه في الجنة استشعر الواحد منا حقيقة أن ريح الجنة في أنفه وفي قلبه وفي صدره وتملأ وجدانه سبحان الله وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يقول إن في الدنيا لجنة إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة فعلا حقيقة الجنة دي اللي كان بعض السلف بيقول والله إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم إذا لفي عيش طيب قرب الله عز وجل الجنة للمتقين لأوليائه في الدنيا فوجدوا ريحها في الدنيا طب عند موتهم يقربها الله سبحانه وتعالى منهم فأنتم كما تعلمون إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا كشف له عن أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة ليري الله تبارك وتعالى عبده مقعده من الجنة علشان كده كان بعضهم وهو بيحتضر ينظر إلى السماء ويقول لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون ما شاء الله رأى الواحد منهم مقعده في الجنة قرب الله عز وجل الجنة منهم إلى هذا الحد لدرجة انه سبحان الله وهو, شا... وهو بيموت شايف مقعده في الجنة ما شاء الله لا قوه إلا بالله وهو في القبر إن العبد المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف يقرب الله عز وجل الجنة لأوليائه في كل مراحل الحياة وبخاصة في الآخرة إن العبد المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع في قبره وأتاه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك المؤمن بيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد هم دول المتقين وعملي قرأت القرآن وعملت بما فيه فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له من الجنة فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة قربت أهو وأزلفت الجنة للمتقين قربت منهم ويوم القيامة لا يحمل الله سبحانه وتعالى أولياءه المتقين لا يحملهم الله عز وجل عناء أنه يروح للجنة لا ده أمال إيه أمال إيه هيروحوا للجنة إزاي راكبين لا لا لا لا أمال يعني ماشيين برضو لا لا لا لا أمال إيه الجنة هي التي تقرب منهم الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيقربها لهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في حق الأشقياء أنهم يرون النار ويعاينون النار وعندها يتحسر كل واحد منهم ويحزن حزنا شديدا بسبب أنه فرط وقصر وضيع وانتهك المحرمات وانتهك المعاصي كما قال الله عز وجل خد بالك ان الآية دي عكس الآية بتاعتنا ده حال المتقين وكيف أن الله يقرب منهم الجنة وده حال والعياذ بالله أهل الشقاوة اللي عصوا ربهم عز وجل كيف أن الله يدني منهم النار قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يفتكر الدنيا يفتكر تضييع الطاعات والتقصير فيها والنوم عنها يفتكر المعاصي والمحرمات اللي تجرأ على الله عز وجل بها فعندها إذا رأى النار وقد قربت منهم عندها يتحسر ويندم على كل لحظة مرت عليه لم يذكر فيها ربه عز وجل يتحسر على كل طاعة قصر فيها وعندها يقول يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي حسرة بقى أي حسرة إنه ضيع يوم ما صلىش فيه أو ضيعت حجابها في يوم من الأيام أو ضيعت صلاة من الصلوات أو أصلت في قراءة القرآن لما يرى ويعاين قرب النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بها يومئذ ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ساعتها كل إنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي قال الله سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد المؤمنون في هذا الوقت لا يخافون خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى أصلا أمنهم لأنهم كانوا يخافوا في الدنيا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين فمن خافني في الدنيا اللي كان خايف من ربنا في الدنيا أمنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مش شايل هم الشمس اللي دنت من الرؤوس لأنه خلاص هو في ظل عرش الرحمن أصلا في ظل عرش الرحمن أصلا ومع ذلك يزين الله تبارك وتعالى الجنة ويقرب الله عز وجل الجنة من أوليائه حتى يدخلوها سالمين آمنين ولكن يا ترى في ظنكم ان اي حد هيخش يوم القيامة مين اللي ربنا سبحانه وتعالى سيزين له الجنة مين اللي ربنا سبحانه وتعالى سيقرب ويدني منه جنته مين يا ترى واحد توفرت فيه الصفات الأربعة دول الصفة الأولى هذا ما توعدون لكل واحد أواب اثنين حفيظ ثلاثة من خشي الرحمن بالغيب أربعة جاء بقلب منيب أربع صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم لنا تعالوا مع بعض نحاول بقدر المستطاع نقف نعرف كل صفة بمعناها ونحاول نطبق الصفات دي عليها نقول احنا طبعا من اهل هذه الصفة ولا لا الصفة الاولى قال الله سبحانه وتعالى هذا ما توعدون لكل اواب مين هو الاواب قال ابن عباس هو الذي حفظ ذنوبه ثم رجع عنها واحد ذنوبه دايما في باله ذنوبه دايما شايفها قدام بين عينيه كلما تذكر ذنب تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى شخص كان يجتهد طيلة النهار في الطاعة والعمل الصالح وإذا جاء جوف الليل الآخر جعله الاستغفار واحد فاكر ذنوبه كان الحسن رحمة الله عليه قد قام من الليل ذات ليلة يبكي بكاء شديدا فاستيقظت زوجته وقالت له مالك ف- فرقت لحاله فبكت لبكائه ثم استيقظ أهل البيت فبكوا لبكاء الحسن وزوجه قال فلما قالت فلما هدأ الحسن سألته مالك قال ذنب وقعت فيه منذ عشرين سنة تذكرته الآن هو ده الأواب اللي كل ما يتذكر ذنب يرجع بسرعة ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويقدم الاعتذار ويتأسف بين يدي الله عز وجل ويستغفر ويتوب ويندم قلبه يخشع عينه تدمع حاله الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى ده الأواب أنا بسألكم دلوقتي سؤال شبابنا كم مرة عينك وقعت على بنت في الجامعة غصب عنك ورجعت البيت ندمان كم مرة رجليك زلت في معصية من المعاصي ورجعت البيت ندمان وقلبك كده بيحترق ان انت وقعت في الذنب دي اول صفة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في شأن الناس المؤهلة لدخول الجنة شروط دخول الجنة ربنا ذكرهم في الآية أربعة اول شرط انك بتندم على ذنبك يا اختي انت كم مرة ضاعت منك صلاة وقمتي حزينة ان الصلاة دي ضاعت عليكي كم مرة قصرت في قراءة القرآن وبقيتي حزينة من جواكي ان انت قصرت في قراءة القرآن كم مرة ضاعت مننا سنوات طويلة جدا في اللهو واللعب والبعد عن الله كم مرة احنا وقفنا مع انفسنا وقفة كده وندمنا ان احنا ضيعنا السنين دي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة كم مرة ضاعت منا صلاة او ضاعت منا عبادة او كم مرة اذنبنا ورجلنا ذلت في معصية من المعاصي وندمنا عليها دي اول صفة لازم تكون متوفرة فيك عشان تخش الجنة قال سعيد بن سنان الأواب هو من يحفظ ذنوبه ثم يتوب منها ذنبا ذنبا اللي يقعد مع نفسه كده زي ما الحسن كان يقول في قول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون دول ناس يعني أطاعوا الله عز وجل طيلة النهار وجعلوا وقت السحر للاستغفار على تقصيرهم في, في, في طاعة الله سبحانه وتعالى الناس دي جعلت وقت كامل كل يوم لنفسها عمالة تندم وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يعني إيه تكون عبد أواب عبد أواب يعني كما يقول ابن عمر كنا نحصي للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي وكم مجلس احنا بنقعد فيه كم مرة في مجالس احنا بنقعد فيها ولا نذكر فيها ربنا عز وجل النبي كان أواب النبي كان أواب بل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل قام يصلي ويبكي ولو في صدره أزيز كأزيز المرجل ليه هو ده العبد الأواب العبد الأواب اللي رغم أنه أطاع ربنا طول النهار بيجي في الليل بيندم على أنه برضه أثر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصنع النبي كان يفرغ من صلاته أول حاجة يعملها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله طب ليه يا رسول الله لان انا مستشعر رغم ان انت يا رسول الله طالع من صلاه من صلاه من طاعه من عباده ليه بتستغفر لان النبي مستشعر انه برضه لم يعبد الله عز وجل حق عبادته هو ده المعنى انك تعيش اواب كما قال ابن المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله عليه هو رجل يذنب فيتوب يذنب فيتوب يذنب فيتوب فيفتح الله له عند موته بتوبه فيقبضه عليها ده العبد الأواب اللي كل ما بيذنب على طول بيقابل ال- ال- الذنب ده بطاعة الله عز وجل والقرب منه يذنب ويتوب يذنب ويتوب مين فينا بيصنع كده أعلم أن بفضل الله كلكم من أهل هذا الصنف ولكن أنا بكلم نفسي أنا مش كده أنا مش كده من النهاردة عايز أكون كده من النهاردة عايز أكون كده من الصنف اللي يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب وصدقوني طول ما الإنسان مننا ده حاله مع ربنا سبحانه وتعالى صدقوني والله يختم الله له عند موته بتوبة ثم بعد ذلك يقبضه عليها هو ده العبد الأواب العبد اللي قلبه من جوه بيتحسر على معصية الله عز وجل لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر العبد الأواب داود عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا و... ها؟ آه وأناب يعني إيه بقى يعني إيه الإنابة ويعني إيه نعم العبد إنه أواب يعني إيه أواب كانوا يقولون إن بعد الذنب ده اللي وقع فيه داود إنه لما كان قاضي بين اتنين سمع من واحد ولم يسمع من الآخر والله سبحانه وتعالى عاتبه في هذا الذنب إن المفترض أنت قاضي تسمع من ده وتسمع من ده سو- سيدنا داود عليه الصلاة والسلام يقول العلماء من شدة بكائه على ذنبه من شدة تحسر قلبه على هذا الذنب اللي ممكن كتير مننا يعني شايفه بسيط جدا ظل داود يبكي أربعين سنة هو ده العبد الأواب كل ما يفتكر ذنبه يتوب كل ما يفتكر ذنبه عينيه تدمع كل ما يفتكر ذنبه قلبه ينكسر ويخضع بين يديه سبحانه وتعالى قال بعضهم كان لا يشرب شربة ما فيش مرة يجي يشرب حاجة إلا وتختلط إلا ويختلط هذا الماء بدمعه ولا يأكل أكلة إلا وهي اختلطت بدمعه كان لا يقرأ في الزبور كما قال بعضهم إلا ويبتل من كثرة دموعه بل بعضهم قال كان يبكي بكاء شديدا وهو ساجد حتى نبت البقل الحشيش نبت في الأرض اللي كان بيسجد عليها من كثرة بكاء داود عليه الصلاة والسلام هو ده العبد الأواب هي دي أول صفة لازم تكون موجودة فينا علشان نخش الجنة من النهاردة كل إنسان مننا من النهاردة كل إنسان مننا يفتكر ذنوب الماضية ويتوب ويندم ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب عبد قصر في حقك يا رب عين نظرت الحرام أذن سمعت الحرام لسان تكلم بالحرام قلب انشغل عنك يا رب وهو بين يديك الآن يستغفر ويتوب هو بين يديك الآن يا رب يعترف على تقصيره هو يا رب بين يديك الآن يقدم المعذرة ويعتذر قولوا ربنا كده قولوا ربنا كده هو ده العبد الأواب اللي, اللي مستعد إن ما يكونش كده يبقى هو بيضحي بأعظم سلعة بأغلى سلعة هو بيضحي بالجنة لأن الجنة أول شرط ربنا وضعه لأهميته إنك تكون كده تكون عبد أواب تكون عبد أواب قال عبيد بن عمير كنا نعد الأواب الذي يجلس في المجلس فإذا قام منه قال رب اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا ده خدوه من فعل النبي اللي كان لا يجلس مجلس إلا واستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة هو ده العبد الأواب هو ده العبد الأواب اللي بعد كل ذنب تلاقيه قلبه منكسر عينه دامعة يا يا لو احنا تحققت فينا هذه الصفة قال ابن مسعود في الأواب هو العبد الذي يذكر ربه في خلوته ده واحد خلاص والده ووالدته خرجوا اخواته خرجوا زوجته خدت الأولاد ونزلت تجيب أي حاجة أو عند والدتها وهو قاعد في البيت وحده والله قلبه لا يلتفت إلى معصية ولا إلى شيء حرمه الله بل العبد الأواب هو العبد الذي إذا خلى تاب إلى الله يا تخيل في يوم انت قاعد لوحدك محدش معاك ولا يطلع عليك أحد إلا ربك إلا ربك سبحانه وتعالى وانت قاعد كده قلت يا رب كم أذنبت يا رب كم أخطأت يا رب كم قصرت يا رب كم ضيعت يا رب كم من المعاصي انتهكت يا رب كم من المعاصي وقعت يا رب تبت إليك يا رب أذنبت تبت إليك هو ده بالموقف ده هو. بالموقف ده هو. وانت بتقول لربنا بس كده عينك دمعت يا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يا سلام على مقامك وقدرك عند الله عز وجل إذا ده حصل النهاردة قال ابن مسعود في الأواب هو الرجل الذي يذكر ربه في الخلوة فيستغفر من ذنوبه على طول على طول ده العبد الأواب أول صفة لدخولك الجنة أول صفة لدخول حضرتك الجنة إنك تكوني من الأوابين إنك تكوني من الأوابين وقال الطبري هو الذي يرجع من المعصية يا إلى الطاعة يا معقول آه آه آه هو ده العبد الأواب إنه كان لسه في الشارع دلوقتي عامل معاصي رجع بيته توضأ وصلى ركعتين هو ده العبد الأواب هو ده العبد الأواب يا جماعة تطبيق العملي تطبيق العملي في ثلاث حاجات واحد عليك بصلاة الأوابين ايه صلاة الأوابين ان شاء الله يعني انا هراجع معاكم الواجبات دي على الصفحة ان شاء الله وهت يعني هتكتب قدامكم ان شاء الله دلوقتي على الشاشة عشان نراجع الواجبات دي مع بعض لان احنا عايزين نبدأ, نبدأ نستعد من رمضان من دلوقتي بقى ان شاء الله الواجب العملي عشان الصفة دي تكون عندي اول حاجة اول حاجة حافظ على صلاة الأوابين حافظ على صلاة الأوابين هذا ما توعدون لكل أواب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين صلاة الناس اللي بترجع لربنا سبحانه وتعالى طول حين ترمض الفصال قبل الظهر بحوالي ساعة كده ابدأ صلي صلي ما قدر الله عز وجل لك إلى طبعا قبيل وقت إيه الكراهة يبقى هنا ده أول عمل أول عمل وفي الركعتين دول يعني اجتهد كده في الاستغفار اجتهد كده في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فصلاة الأوابين هي صلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده أول واجب عملي عشان نتحقق بهذه الصفة اتنين خليك دايما كما قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون خلي دايما زي ما بالنهار في للأوابين عمل صلاة الضحى الأوابين لهم عمل بالليل عملهم بالليل إيه آه آخر آه آخر وقت أو آخر ساعة قبل الفجر اللي هي ساعة السحر ساعة السحر وبالأسحار هم يستغفرون اللي هم طول النهار جم بقى بالليل قبل الفجر بساعة كده قعدوا وتذكروا ذنوبهم فتابوا إلى الله عز وجل منها يبقى واحد صلاة الأوابين اثنين وبالأسحار هم يستغفرون ثلاثة ثبت لنفسك مع كل سجدة تسجدها استغفار ودعاء ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه هو اعتذار في سجودك لما تيجي تسجد اعتذر قول يا رب أنا أخطأت قول يا رب أنا أسرفت يبقى إذا دي الصفة الأولانية دي الصفة الأولانية قال الله سبحانه وتعالى هذا ما توعدون لكل أواب اثنين حفيظ مين هو الحفيظ قال أهل التفسير هو الحافظ لنعم الله بالشكر والحافظ لأوامره بالاستسلام الحافظ لأوام... لنعم الله عز وجل بالشكر احنا كم من نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا واحنا مقصرين في شكرها انت كده مش حافظ يا اخواني النهاردة كان عندي درس في امبابة وجالي اخ بعد الدرس بيقول لي انا عايزك تدعي لي فقلت له خير قال لي انا ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بنتي بتعب كده عملت لها تسع عمليات في المخ وادعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها لي وتشوفوا سبحان الله الانكسار اللي كان مرسوم على وجهه يا ساعتها والله العظيم تذكرت ان كل يوم اشوف فيه اولادي بيلعبوا كده قدامي ان لازم اقول اللهم لك الحمد ولك الشكر احد اخواننا الشباب من دمياط اسال الله ان يشفي له ابنته هو هذا الاخ الذي كان معي في هذا اللي- في هذه الليله اخ تاني وانا بدي درس في دمياط دخل عليا بنته بنته متركب لها جهاز كده و- والنطق عندها تقيل فكانت في جلسه كده بعد الدرس مع اخواننا الدعاء وكده فسبحان الله آه، دخل علينا الاخ ده دخلت مريم دي آه، بنت الاخ ده قعدت اسلم عليها والعبها وكده فانا بساله بقول له مريم مالها قال لي مريم كانت يعني جميله وزي الفل بفضل الله ما كانش عندها اي حاجه بنت 8 9 سنين ولكن سبحان الله في يوم من الايام السخونيه بس آه، السخونيه زادت عليها شويه ضربت مش عارف غشاء ايه في المخ اللي مسؤول عن النطق وعن الكلام فسبحان الله ادعوا ادعو الله عز وجل بالشفاء فاسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها وان يعافيها فسبحان الله كم مره اولادك اتنططوا قدامك كده وهم في اكمل صحه وفي اتم عافيه و- و- و- واحنا مقصرين في شكر النعمه دي كم مره كم مره فعلا شربنا شربة مية وربنا سهل خروجها من جسد الإنسان كم مرة أكلنا أكلة وربنا يسر خروجها من جسد الإنسان كم مرة ربنا سبحانه وتعالى يعني من علينا بنعمة هي من أعظم النعم نعمة الإسلام كم مرة أنا قعدت كده زي ما كانوا الصحابة بيعملوا قال معاوية خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ما أجلسكم هكذا قال جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام هو ده شكر النعمة هو ده العبد الحفيظ فالعبد الحفيظ هو الذي يشكر نعم الله عز وجل يحفظ نعم الله عز وجل بالشكر كل من إنسان منا يتفكر في نعمة الصحة يا أحد إخواننا الشباب يعني أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه حصل له حادث و- وهو الآن قعيد قعيد الشاب ده عارفين لما بقعد معاه مثلا وبيبكي وكده عارفين أعظم أمنية له إيه أعظم أمنية إنه يعرف يسجد والله يا أحبابي أعظم أمنية له إنه يعرف يسجد بس عارفين لو ما يحب يسجد بيعمل ايه لازم يكون على الاقل في ستة سبع حواليه ماسكينه اتنين ماسكين من رجليه واتنين ماسكينه من وسطه واتنين ماسكينه من كتافه وواحد ماسك راسه كل ده عشان ايه عشان يسجد بس فوالله العظيم كم مرة كم مرة انت سجدت وما شكرتش ربنا على هذه النعمة انك ساجد انك ساجد كم مرة ربنا من عليك بنعمة المال كم مرة ربنا من عليك بنعمة الزوجة الصالحة كم مرة ربنا سبحانه وتعالى من عليك بنعمة الطاعة كم مرة شكرت والله يا اخواني يعني وانت خارج من المسجد كده وانت خارج من المسجد اكيد بتشوف واحد قاعد قدام المسجد ما صلاش هل تذكرت نعمة ربنا ديا سيدنا داود عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول يا رب كما روى في الأثر يا رب كيف أشكرك على نعمك العظيمة وإن نعمة واحدة لو وفقت لشكرها لو أنا عندي نعمة واحدة بس أنا أنت وفقتني لشكرها لكان شكر هذه النعمة نعمة تحتاج إلى شكر فكيف أشكرك أشكرك إزاي فقال الآن شكرتني يا داود الآن شكرتني لما تستشعر ان كل شيء ربنا اداهولك ده ده محض فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى من بها عليك احمد ربنا سبحانه وتعالى احد الناس اللي انا اعرفهم قعد 20 سنة اكله بخراطيم شربه بخراطيم حتى اعزكم الله دخول الخلاء بخرطوم دخول الخلاء بالخرطوم سبحان الله يعني هل يعني كم مرة بقى انت حمدت ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي نعمة انك بتاكل وتشرب يقول انا مستعد اعمل اي حاجة بس نفسي اكل لقمة فول بس لقمة فول وانت متبطر بتتبطر على هذه النعمة العبد الحفيظ هو الذي يحفظ نعم الله عز وجل بالشكر يحفظ نعم الله عز وجل بالشكر ويحفظ أوامره بالتسليم عمره ما يعارض ربنا أمر باللحية خلاص أنا من النهاردة هلتحي ربنا سبحانه وتعالى أمر ب ب ب ب بالنقاب أنا من النهاردة أنتقب ربنا أمر النهاردة باللبس الواسع من النهاردة ألبس واسع ربنا أمرني بالصلوات الخمسة في المسجد أنا من النهاردة ربنا أمرني إن أنا أسيب كل شيء بيضرني من النهاردة هسيب السجاير ده العبد الحفيظ ده العبد اللي مؤهل انه يخش الجنة ده العبد اللي تاني صفة فيه علشان يخش الجنة انه يكون حافظ لأوامر الله بإيه بالتسليم انه يسلم مسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى كلها تماما عمره في حياته ما قال دي لا او دي مش عارف ايه خلاص هو ربنا قال ان ده غلط خلاص غلط ربنا امرني ان انا وانا بعمل فرحي لا يبقى فيه اه، اختلاط او رقص او غنى خلاص المسألة انتهت لا حد يقول بقى اصل دي ليلة عمر ولا مش ليلة عمر سبحان الله لعلك تموت يومها لعلك تموت في هذه الليلة هو الذي يحفظ أوامر الله بالتسليم قال ابن عباس هو الحافظ لأوامر الله كل أوامر ربنا بيراعيها ما شاء الله حافظ للأوقات ودي سبحان الله من من من أجمل التعبيرات اللي وجدتها لسلفنا هو بي بي بيقولوا الحفيظ حافظ الأوقات هو الوقت ده وقت إيه ده احنا بعد عصر يبقى هو حافظ لأمر الله إن الوقت ده وقت ذكر أذكار المساء بعد الفجر الوقت ده وقت ايه ده وقت ذكر وصلاه الضحى خلاص انا هقعد للذكر وصلاه الضحى يحفظ اوقات والوقت ده وقت ايه اه ده وقت القيام لا ده وقت السحر ده وقت الاستغفار لا ده بكره الاثنين ده وقت الصيام وهكذا وهكذا ده الحافظ الحافظ لاوامر الله سبحانه وتعالى قال مجاهد هو الحافظ لحق الله بالاعتراف والحافظ لنعمه بالشكر وقال قتادة هو الحافظ لما استودعه الله عز وجل من حقه ونعمته متوفر فيك الكلام ده متوفر فيك الكلام ده طيب الواجب العملي اعمل ايه واحد احفظ وقتك احفظ وقتك واصنع كل طاعة في وقتها يعني ايه الوقت ده اهو بعد الد... الوقت ده وقت الدرس خلاص انا قاعد قدام الشيخ بسمع طب والوقت اللي بعده خلاص اهو ما اصلي قيام الليل بتاعي ابدا قيام الليل بتاعي خلاص طب ووقت الصبح ده وقت صلاه الضحى طب والوقت ده اهو ده وقت الاذكار طب الوقت ده وقت الاستغفار حافظ على اوقاتك وشوف ان الله عز وجل كتب في كل وقت عباده ان الله جعل لكل وقت عباده خارج من بيتك ايه مطلوب منك ايه اه اقول الدعاء اقول دعاء الخروج من البيت داخل المسجد انا مفترض عليها ايه اه ده مفترض عليها اقول دعاء دخول المسجد واصلي ركعتين وهكذا ده حال العبد الحفيظ حافظ لأوامر الله حافظ لوصية الله عز وجل لنا فواحد التطبيق العملي لهذه الصفة واحد أعمل إيه واحد أنا حافظ للأوقات أشوف ماذا فرض الله علي في هذا الوقت وأنا بطبقه فورا اثنين حافظ لأوامر الله عز وجل بالتسليم أي أمر ربنا بيأمر به خلاص من النهاردة أنا هتركه من النهاردة أنا هتركه لأن الأصل إن مع أوامر ربنا أنا مسلم تماما ثلاثة خلي ليك كل يوم وقت سميه وقت التفكر أتفكر في إيه؟ تفكر في نعم الله عليك تفكر في نعم الله عليك تفكر إنك بتتنفس كده من غير ما تدفع فلوس غيرك والله العظيم والله العظيم بيتمرمط وأهله اللي حواليه بيتمرمطوا علشان يجيبوا له اسطوانه أكسجين ومش لاقيين غيرك بيدفع فلوس علشان يبقى فيه جهاز تنفس صناعي معاه والله العظيم حالة من الحالات جاية عايزة جهاز دلوقتي مش فاكر اسمه ايه دلوقتي هو جهاز تنفس من غير بقى اسطوانات ومن غير الكلام ده كله جهاز بيتنفس كده للتنفس الجهاز ده بحوالي 2700 3000 جنيه متخيلين وبتلف على جمعيات علشان توفر الجهاز ده لابنها بس وانت الحمد لله بتتنفس يبقى خلي ليك وقت للتفكر في نعم الله عز وجل يساعدك على كده خش المستشفيات خش المستشفيات وخش الأقسام اللي هي سرطان الحروق العزل خش الأقسام دي وشوف حال الناس ساعتها تقدر فعلا تقول يا أنا محتاج أشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة واحدة بس اللي هي نعمة الصحة بس فده العبد الحفيظ وده الشرط الثاني المؤهل لدخول الجنة السبب الثاني المؤهل لدخول الجنة الشرط الثالث يا رب سلم يا رب من خشي الرحمن بالغيب قال ابن مسعود إذا أرخي الستر وأغلق الباب حالك إيه اخبارك إيه وضعك إيه حافظ الرحمن خشي الرحمن بالغيب خاف من المعصية أرخي الستر فلا يراه أحد أغلق الباب لا يراقبه إلا الله حالك إيه دخلت أوضتك قفلت الباب دخلت شقتك قفلت الباب حالك إيه قال الضحاك في الخلوة حيث لا يراه أحد قال القطبي خلا بنفسه فخاف من ربه ولم يره صفة ثالثة لدخول الجنة شاب إذا خلى بنفسه إذا خلى بنفسه عصى احذر ستحرم من الجنة عبد خلى بنفسه انتهك المحرمات احذر سيحبط عملك عبد حيث لا يراه الناس تجرأ على المحرمات احذر احذر أنت ممنوع من دخول الجنة ده كلام ربنا مش كلامي حبط عملك إنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ضاع كل حاجة راحت انتبه وصدقوني كان ابن القيم بيقول ذنوب الخلوات أصول الانتكاسات بل اسمعها حبيبي بقى كويس مش أصول الانتكاسات بس, بس وبس بل ذنوب الخلوات أصول الوصول إلى ميتة السوء والعياذ بالله والله العظيم أصول الوصول لميتة السوء ذنوب الخلوات عشان كده ربنا بيقول ذنوب الخلوات بتوصل لجهنم والطاعة في الخلوات بتوصل للجنة والدرس الماضي لو تفتكروا كان حوالين الجزئية دي طاعة الله في السر طاعة الله في السر من خشي الرحمن بالغيب هو الذي إذا كان في وقت الخلوة حافظا لحدود الله ما بيتعداش الحدود لا لا لا ده طائع لله بل بعضهم قالوا ده قول يروى لبعض أهل التفسير هو الذي يحفظ نفسه من الذنوب سرا كما يحفظ نفسه من الذنوب جهرا ده الإنسان اللي هو قدام الناس حفظ نفسه من المعاصي لا عين تروح هنا ولا عين تروح هنا ما شاء الله لا قوه الا بالله الحال ده وهو قدام الناس هو نفس الحال ده هو في الخلوات هو في الخلوات اكتر شاب لسه شاب الان وانا في الدرس بعت لي برضه ورقه بيتكلم فيها مشكله من المشكلات من اعظم المشكلات المشكله يا شيخ انا حالتي ضايعه جدا انا مش قادر ابطل مشاهده الافلام الاباحيه وممارسه العاده السريه انا مش هقدر ومش عارف اعمل ايه وحاسس ان انا هموت حاسس بالياس دي مشكله متكرره عند كتير جدا من الشباب ليه لان الشباب مش واخد باله ما يعرفش ما يعرفش حقيقه ان ممكن ممكن ان ذنب الخلوات ده يبهدله ممكن يتبهدل بسبب في الدنيا والاخره هيعمل ايه وهو واقف بين يدي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول اسمع اسمع اللي بتعصي الله عز وجل في خلوه اسمع ماذا يقول الله يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون أي على الله عز وجل فكيف يكون الحال اسمع لا تخفى منكم خافية يا نهار أبيض كل الذنوب بتاعت الخلوات زمان ظهرت وضحت دول اللي ربنا يقرب منهم الجنة لا لا لا ده من النهاردة قال خلاص يا رب المكان اللي أنا كنت بعصيك فيه سرا أنا أطيعك فيه اسمع اسمع يوسف عليه الصلاة والسلام اتحط في خلوة والمرأة اتحطت في خلوة ماذا كان فعل يوسف قال معاذ الله مش كده بس إنه ربي أحسن مثواي خلاص اقتصر يوسف في وقت الخلوة انه يقول كده بس لا ده هو الفعل واستبق الباب جرى جرى منها وبعد كده اتحط في الخلوة الثانية ايه الخلوة الثانية ان لما امرأة العزيز جمعت كل النساء وخير يوسف الان يا اما يعصي ربنا في الخلوة يا اما يتسجن ماذا قال فعله قال قال رب السجن احب الي يا عمري ما عصيك في السجن يا رب ده انا اتحبس في السجن بس ما عصيكش سرا يا رب هو ده من خشي الرحمن بالغيب زي الشاب ما شاء الله لو كنت لا يقول لي والله يا شيخ انا فكرت ان انا اعصي ربنا وجبت البنت وجت معايا الشقه وسبحان الله هممت بها فتذكرت ان الله يراني والله يا شيخ سبتها ومشيت هو ده هو ده اللي بيستحق بدخول الجنه هو ده اللي ربنا اهله ان هو يكون اهل لدخول الجنه اللي تتعرض عليه معصيه السر يقول لا لله وهو اقدر على المعصيه ولكن يسيبها ربنا سبحانه وتعالى اسمع امراه العزيز في الخلوه بتقول ايه قالت هيت لك ده موقفها وده موقفه طب بعد كده الحال كان ايه سبحان الله سبحان الله يوسف تبوأ ملك مصر وامرأة العزيز سبحان الله شوفوا فضحتها ما اقتصرتش على زمانها او اهل بلدها ده فضحتها ما زالت تردد الى قيام الساعة صح صح ولكن بعد ذلك ثابت كما رؤي في بعض الاسرائيليات شوفوا خدوا الكلمة دي لما دخلت امرأة العزيز على يوسف بعدما تبوأ ملك مصر قالت له سبحان الملك سبحان كده من خشي الرحمن بالغيب وإذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام يعني ربنا سبحانه وتعالى مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب من رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير ده لأنه أطاع ربنا سبحانه وتعالى في السر كانت النتيجة أن ربنا أعزه في الدنيا في الآخرة أنت كده أنت مش هتخش الجنة إلا لما نعرف أخبار خلوتك إيه شنه لو طاب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى اخبار مع اخبار الخلوه بتاعتك ايه كانت طاعه زي ما اتكلمنا عن الدرس اللي فات العبد الخفي النقي التقي ولا والعياذ بالله كانت في المعصيه مين ده مين ده اللي عايز يموت بسوء خاتمه بسبب معصيه السر سمعناش قبل كده عن شاب والعياذ بالله دخل يمارس والعياذ بالله العاده الخبيثه ومات سمعناش قبل كده عن شاب وهو يزني مات في فيديو منتشر كتير جدا على اليوتيوب والعياذ بالله لعاهرة وماتت وهي والعياذ بالله في حالة الزنا فيديو مشهور جدا شاب قالوا لي عليه كذا مرة ما شفناش قبل كده واحد والعياذ بالله جاي يعصي ربنا سرا مات سبحانه عشان كده بقول لك اصول الوصول لميتة السوء هو ذنوب السر واصول الوصول للجنه طاعة الله عز وجل في السر عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول من خشي الرحمن بالإيه؟ آه بالغيب بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب قالوا هو التائب في السر من ذنوبه إذا ذكرها ده مش بيطيع ربنا في السر وبس لا لا لا ده هو في وقت السر عمال يفتكر ذنوبه فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى في السر مش كده وبس ده قالوا كمان من خشي الرحمن بالغيب يعني إيه قالوا هو الذي يستتر بطاعته عن أعين الناس ده ده بقى نموذج فريد بقى ما شاء الله في وقت السر هو بيتفنن في أنواع الطاعات حيث لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد هو ده العبد المؤهل لدخول الجنة من خشي الرحمن بالغيب الواجب العمل عشان الصفة دي تطبق عليا أعمل إيه؟ واحد في وقت الخلوة اقعد وتوب إلى الله اتنين حاول دايما حاول بص حاول تحط نفسك في حتة ما فيش فيها حد وروح اطع الله عز وجل فيها اطع ربنا سبحانه وتعالى فيها تخش في هذا القول من خشي الرحمن بغيب دلوقتي اولاد حضرتك ناموا زوج حضرتك جاي من الشغل ونام وحضرتك قاعده لوحدك صح زوج حضرتك مسافر والاولاد نايمين صح قومي دلوقتي كده اتوضي وصلي ركعتين ينطبق عليكي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ايه القلب المنيب قالوا القلب المنيب هو المخلص لله يا وده قول السدي يعني ايه مخلص لا يعمل عملا الا وهو يبتغي به وجه الله عز وجل بس لا ينظر لاحد ولا يبتغي ثناء احد ولا يبتغي كلام احد قلب منيب اذا صلى لله اذا ذكر ربنا لله إذا دعا إلى الله لا بيدور على شهرة ولا بيدور على فلوس ولا بيدور ان هو يحسن الكلام علشان قناة فضائية تاخده يطلع فيها ولو على قناة فضائية ما بيجملش الكلام ولكن يعني اللي في قلبه بيطلعه ولا يرجو به إلا الله بس بس ده القلب المنيب القلب المنيب هو القلب المخلص لله لا يرجو ب- بعمله هذا إلا وجه الله عز وجل بس بس لا بيراء حد ولا عايز ثناء من حد لا والله بل هو دايما بيحاول دايما ان يكون بعيد عن اعين الناس ليه علشان ما حدش يطلع إلى- على قلبه عشان ما حدش يطلع على عمله ليه وبيحاول يداري عمله علشان يبقى قلبه مخلص وخالص لله عز وجل ده القلب المنيب وصاحب هذا القلب لا سبيل للشيطان عليه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ده القلب المخلص ص- صاحبه الشيطان لا سبيل عليه خالص صاحب القلب المخلص ده اللي لو احنا اصبحنا كده الله يدفع عنه السوء مش هو اللي بيبعد عن المعصية ده ربنا هو اللي بيبعد عن المعصية عنه قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قلبه قلبه نظيف كان دايما بيرجو بعمله وجه الله عز وجل بس عمره ما اجتهد في خطبة علشان قناة تيجي تصور عمره ما اجتهد علشان يطلع في التلفزيون لأن الطلوع في التلفزيون أصبح شهوة خالص عند البعض لا لا لا لا لا. هو إذا تكلم لله وبس كان بعضهم يقول جاورت في بيت الله الحرام فقلت والله لأصلين صلاة يتحدث بها الناس قال فوالله كنت أسم- أسمعها بأذني يمر علي الناس فيقولون انظر إلى هذا المرائي يا نهار أبيض ليه هي نيته دي حد طلع عليها لا ولكن هو كده سبحان الله ما من عبد يسر سريرة إلا ويفضحه الله عز وجل بها إذا كانت سوء ويرفعه الله بها إذا كانت خير قال فقلت والله لأختفين بعملي عن أعين الناس قال فكان الله يظهر عملي رغما عني هو ده عبد المنيب هو ده صاحب القلب المنيب صاحب القلب المنيب ده اللي عارف لحرمات الله كويس جدا كما قال أبو بكر الوراق علامة العبد المنيب علامة العبد المنيب هو العارف لحرمات الله يعرف إيه الحرام يبعد عنه الموالي لله إذا أحب وبيحب ربنا المتواضع لجلاله ياه لا يتكبر على الناس شوف صاحب القلب منيب لا يتكبر على الناس عشان عنده فلوس ولا يتكبر على الناس عشان ع- هو ملتزم وهي وهم مش ملتزمين ولا يتكبر على الناس عشان الكرسي بتاعه خالص متواضعا لله اسمعوا اللي جايه دي وعلامة القلب المنيب هو الذي يترك هواه لربه ومولاه بيترك هواه نفسه بتدفعه المعصية يقول لا لا لا لا أسيبها لله شيطانه بيدعوه للمعصية يقول لا لا لا لا لا, لا. أتركه لله نفسه من جوه بص البنت دي لا لا لا لا لا ده أنا هتركها لله البنت دي بتحبك وبعتلك مثال إنك تمشي معاها لا لا لا لا لا أتركها لله قاعد قدام النت تتعرض عليه حاجة يقفل فورا لا لا لا لا لا أنا أسيبه لله ده العبد المنيب ده صاحب القلب المنيب هو الذي ياه يا والله العظيم الناس دي كانت بتتكلم بكلام يا نهار أبيض يقول أبو بكر الوراق هو الذي يترك هواه لربه ومولاه جاله كده اتحط على الترابيزة قدامه مئة ألف جنيه حرام مئة ألف جنيه ده تحت قدمي شوف فاكرين سيدنا سليمان لما بالقز بعتته بالهدية لا ايه بل أنتم بهدياتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله يا نهار أبيض خير مما أتاكم بل أنتم بهديكم تفرحون جاي مال حرام هو الذي يترك هو الذي يترك هواه لربه ومولاه ده الق- صاحب القلب المنيب فصاحب القلب المنيب هو المخلص صاحب القلب المنيب هو الذي يترك هواه لربه ومولاه صاحب القلب المنيب هو صاحب القلب التائب ودي احنا اتكلمنا عليها الآن صاحب القلب المنيب هو المقبل على الله يعني ايه المقبل على الله قلبه لسلامته محب قوي للقرآن محب قوي للمساجد تحس ان هو سبحان الله قبل الصلاه بعشر دقايق طالع جري على المسجد ولو سالته ايه اكتر حاجه شقه على نفسك على نفسك يقول لك اني اخرج من المسجد قلبه معلق بطاعه الله قلبه مقبل على الله عارفين حديث آه، ورجل قلبه معلق اه بالمساجد قلبه معلق بالمساجد هو ده القلب المنيب ورجل قلبه معلق بالقرآن أخت قلبها معلق بحلقة القرآن اللي بتحفظ فيها مع أخت من الأخوات أو معلمة من المعلمات أخت قلبها معلق بتعليم الناس أخت قلبها معلق إن هي تدل الناس على الخير أخت قلبها معلق بنقابها تبقى ماشية في الشارع كده ملكة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو القلب المنيب هو القلب المقبل على الله سبحانه وتعالى القلب ده أنت لو جيت فتحت كده وبصيت على القلب لا تجد فيه إلا الله بس ده القلب المنيب ده القلب المنيب بعض الناس قلوبها لا تقبل إلا على ماتشات الكورة ليل نهار ماتشات كورة ليل نهار قنوات الكورة ليل نهار ماتشات كده ده قلب معلق بماتشات الكورة قلب ال- قلب آخر معلق بالنساء لا يقبل إلا على النساء لا يتكلم إلا على النساء بل إذا خلى قلبه لا يهوى إلا النساء كده ده نقول له أسفين ممنوع الدخول لأن شرط الدخول قلبك منيب قلبك منيب والقرطبي رحمة الله عليه وبيقول في القلب, في القلب المنيب قال هو القلب السليم يا سلام الذي سلم من كل شبهة وشهوة صاحبه بيسعى دايما ان القلب ده يبقى ابيض يبقى نظيف يبقى سليم مفيش اي حاجة يعني فعلا كما كان ابن القيم بيقول فقلب يدور حول العرش وقلب يدور والعياذ بالله قلب معلق بالسماء وقلب معلق بالخلاء يا. أربع صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم من غيرهم ما ينفعش يخش الجنة لأن ربنا لما يقول شروط القبول لدخول الجنة أربع شروط زي ما قلنا كلية الطب اللي هيجيب 70 مش هيخش اللي هيجيب 60 مش هيخش اللي هيجيب 90 مش هيخش لازم المجموع بتاعها هو كده الشركة قالت لازم تاخد دورات من غير دورات ما انتش داخل هو كده هو كده كل حاجة غالية كده ولأن الجنة غالية قوي في شروط من غير شروط ما ينفعش من غير شروط ما ينفعش ولو كان ينفع يبقى نقول بقى الكلام ده نقول يعني طب ليه ربنا وضع شروط لا لا ده ربنا وضع كل كلمة عشان يقول لك خد بالك خد بالك سبحان الله ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها مش انت زمان تركت اغلى ما تملك عشان ربنا مش انت زمان بنتك كنت بتحبها تركتها عشان انت بت- تركتها لله مش انت زمان اجتهدت في طاعه ربنا مش انت زمان تعبت خلاص لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد انا عايز آه، اختم معاكم بالايات وما بيقولوا نختم فانا هختم بالايات عشان تكون هي مسك الختام يبقى احنا ختمنا بالقران وبدانا برضو بالقران الايات نسمعها من تاني من جديد علشان نقول يا جماعه انتبهوا دي شروط القبول لدخول الجنه من اتى بها باذن الله اسال الله انه يجعلنا من اهلها قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها وارجو النهارده ان شاء الله ان الواجبات العمليه نتابع مع بعض ان شاء الله الصفحه الرسميه للشيخ احمد جلال على الفيسبوك نتابع مع بعض فيها اهم الاعمال واهم الانشطه اللي احنا هنقوم بيها استعدادا ان شاء الله رمضان نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا